أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين في غرفة البلتون أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يسعد يسعدنا اليوم أن تواجد جناب القنبل زكريا بطرس أهلا وسهلا أستاذ بوني.
اهلا وسهلا بكم
سوف نصحبكم خلال الساعة القادمة لفترة حوار بناء صريح يؤخذ فيه الرأي والرأي الآخر وكل الشواهد ستكون مثبوتة وآراء سديدة قبل أن نبدأ هذه الحلقة نسأل الله أن يعيننا وأن يرينا إرادته فينا وفيكم وسوف نسأل جناب القمص أن يبدأنا بالصلاة امين بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا من تعلمنا ما خفي عنا قلت اعلمك ارشدك الطريق التي تسلكها عيني عليك فعلمنا يا ربي الطريق التي نسلك فيها ارشدنا الى الصواب الى الحق بطريق النعمه وعمل النعمه في حياتنا انت اله الحق اله النعمه فاعطنا يا رب ان نتلامس معك وان نتمتع بشخصك في هذه الفرصه المباركه لا تحرم احد يا رب من بركتك ومن نعمتك لكن اعطي بحسب غناك في المجد سكيب من النعمه على الموجودين ولمسات في القلب يا سيدنا وروحك القدوس يكشف للقلوب يبكت على خطيه ويشجع على الايمان والثقه فيك والعمل بيك ها نحن بين يديك يا رب نسالك ان تتعامل مع كل نفس ماثل امامك بحسب احتياج كل فرد فينا لك كل مجد وعظمه الى الابد امين
آمين الآن سنستمع إلى اختبار أحد الإخوة العابرين من الظلمة إلى النور آه الأخ آه بور مان آه أرجو من الأدمن إعطائه الميكروفون ربي يبارك حياتكم
آه، شكرا جزيلا يا احمد واحنا مبسوطين كمان ان احنا آه، قادرين نكون معاكم في الحلقه دي وهنسمع اختبار اخونا بيرمان آه، اتفضل بيرمان معاك المايك
مرحب يورمان
سلام المسيح آه، ربنا وإلهنا الحبيب مخلصنا آه، معكم آه، آمين.
سلام المسيح أبونا زكريا اهلا آه، أقبل الأيادي الله يبارك آه، أنا بصراحة كتير مبسوط إنه آه، انعطيت الفرصة لحتى أحكي وأقول خبرتي آه، خبرتي كتير أنا بشوفها إنه لازم كل إنسان خاصة كل إنسان شاب هو بعمري لازم يسمعني ويفكر بالكلام اللي راح بدي أقوله آه، كل إنسان لما بيعيش ب- جايين نحن على هالحياة جايين نحن على هالدنيا آه، طبعا في إلنا كتير متطلبات في إلنا كتير أحلام بس لازم الإنسان دايما آه، بغض النظر عن كل المتطلبات وبغض النظر عن كل الأهواء اللي هو بيعيش فيها لازم يكون عايش مع الله لازم يكون عايش مع رب آه، يكون معه لحتى يوصل لهاي المتطلبات ولهاي الأحلام اللي هو آه، بده إياها آه، أنا بصراحة إنسان من عائلة مسلمة أنا آه، من آه، بلاد الشام آه، من عائلة مسلمة آه، بصراحة أنا بحياتي بدي أقول ما حسيت إنه يوم من الأيام إنه أنا مسلم آه، ليش بقول هيك؟ بقول هيك لأنه أنا بحياتي ما كنت آه، بكره بحياتي ما كنت آه، بعادي شخص آه، بحياتي ما كنت آه، آه، م- م- الإنسان اللي بينفذ الكلام اللي طبعا آه، الدين الإسلامي بيأمرنا فيه آه، أنا إنسان عرفت الحقيقة آه، بعمر بكير كبي- كتير وأنا تقريبا آه، 15 أو 16 بلشت معي آه، ه- آه، ه- هالطريق هذا بلشت جميل.
بهالطريق وعرفت الحقيقة عن طريق رفيق إلي آه، أنا بشكره وبصلي له دايما آه، عرفني عن السيد المسيح حكالي عن السيد المسيح وأنا إنسان مسلم كنت بزوره آه، أنا بدي أحكي شوي عن الإسلام اللي أنا ما اقتنعت فيه آه، الإسلام بحياتي مثل ما أنا قلت هلا ما حسيت إنه هو دين آه، ما حسيت إنه في ال- ال- الإله الله أكبر هو الإله الحقيقي آه، طبعا ب- بدي أحاول أختصر ال- المداخلة تبعي وبدي أقول آه، أنا إنسان لما حسيت بهذا النقص افتقدت الإله الحقيقي بإحساسي وبشعوري وبحياتي آه، حاولت انه اتقرب للاسلام بعد ما كان في عندي رفيقي مثل ما قلت كان بيحكي لي عن ال- ال- الديانه المسيحيه وبعد ما انا كنت شوف ال- ال- ال- الحياه عنده وال- والت- والعادات عندهم وال- يعني في كتير شغلات بتختلف بيننا حاولت انه ابحث عن الحقيقه بس آه، شفت انه الحقيقه غير شيء غير الشيء اللي انا كنت عم ببحث عنه آه، شفت الاسلام آه، بكل بكل صفاته اللي اللي ما بدي اعطي صفات يعني آه، بكل صفات م- اي اي دين انا انا قريت التوراة بعض الاسفار انا قريت الانجيل وانا قريت القران بس للاسف الاسلام اللي نحن كنا بنصلي دائما بالاسلام للاله الله أكبر وللرسول آه، محمد آه، طلع لا له دين ولا له علاقة بالأديان ولا له علاقة بالإله الحقيقي طلع دين آه، بحرض على القتل طلع دين آياته كلها آه، بتحكي عن القتل آياته كلها بتحكي عن أهواء رسول الإسلام محمد وبتحكي عن ال- الجنس بدي اذكر الكلمة الإسلامية اللي هي النكاح أنا بصفتي شاب أنا ما بقبل هذا الكلام أنا ما بقبل إله بحلل لي الشيء اللي محلل لي إياه بالإسلام أنا ما بقبل أبي يكون عنده أربع نسوان أنا ما بقبل أنا وكل المسلمين الأخوة المسلمين الغاليين آه، بعد حياة جهيدة وحرب كتير كبيرة مع الشيطان والصلاة دائما والركعات الدائمة للرب بعد كل هذا الكلام يطلع المسلم لل- للجنة ويشوف ال- ال- الشغلات اللي موجودة بالجنة ويشوف حوريات وشوف قصص انا بصراحه اكتشفت هاي الشغلات آه لما قريت قريت بش- ب- بصفتي انا مسلم انا بس يعني بس بسمع بس بسمع انا ابي شو قال لي عمي شو قال لي اخي شو قال لي هذا هو كل شيء انا بعرفه بس اي انسان ما بيروح بيقرا انا لما قريت ولما كنت روح اسال الشيخ عنا بالبلد دائما واكثر كثير كثير مرات سمعت آية بتقول لا تسألوا عن أشياء إن تب- إن تبدأ لكم تسيئكم هاي الآية أنا برفضها أنا ما شفت بالإسلام أي شيء بي- بي- بي- بيربطني بالإله أي شيء بيربط بي- بي- بيعطيني الشبع الروحي يعطيني الشبع الروحي الإسلام هو دين آه مادي دين مادي كل شيء فيه بيتعلق بال بال بال بالأرضيات كل شيء فيه أنا كشفت هاي- هذا الشيء كل شيء فيه بيتعلق بأهواء الجسد وأكيد ال- ال- الآيات اللي مكتوبة عن أهواء الجسد وأولها الجنس المكتوبة بالقرآن آه، بتثبت هذا الشيء كله مكتوب عن ال- ال- ال- الأهواء كله مكتوب يعني كلام ما في أي ربط ب- ب- ب- يعني ب- ب- ب- ب- بالإله بالإله الحقيقي يسوع المسيح آه، كشفت انه الرسول آه، محمد كان انسان ما له علاقه ابدا بالنبوه آه، الاحاديث كثيره والايات كثيره والاحداث كثيره اللي سواها محمد رسول الاسلام اللي هو على اساس انه هو اشرف الخلق وسيد المرسلين هذا الكلام كذب انا انخدعت بهذا الكلام بس بشكر الرب انه انا كشفت الحقيقة وانا عمري لساتني ما بلغت وما راح الوقت علي كشفت انه الإز- محمد انسان زاني وكتير مرات وكتير هم الاحاديث اللي بتذكر هذا الشيء كشفت انه محمد انسان قاتل وبيحرض على القتل وحتى اله محمد انسان قاتل ومجرم وبيعلق بي- بي- بيحرض على الفسق وهو مضل طبعا كلياتنا بنعرف أس- أس- من اسماء الله الحسنى المضل بدي اذكر كمان المكار انا برفض اعبد اله مكار الحقيقه كانت مره بالنسبه لإلي بس انا ما استسلمت ما استسلمت لانه فعلا في اله حقيقي خلقنا وفعلا في اله حقيقي انا كنت متاكد انه هو بيحبنا أيوة.
آه، شفت الإله هذا بشخص السيد المسيح حياة السيد المسيح كا... حياة السيد المسيح كانت حياة عفيفة حياة طاهرة حياة نظيفة حياة كلياتها آه، روحيات كل كلها روحيات السيد المسيح ما تجوز السيد المسيح ما زنى السيد المسيح ما قتل ما حرض على القتل بآيات وأنا بدي أذكر سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق أي دين حق كنت بسأل دائما بس ما كنت باخذ الجواب الحقيقي كنت بحس دائما الشيوخ بيضحكوا علي دائما كله كلام لف ودوران كثير أنا تعذبت بالعائلة عنا آه، كتار هم اللي طلعوا ووقفوا بطريقي وهاجموني واستخدموا معي كل الطرق والوسائل لحتى ما افكر بهاي الامور ما شفت اي انسان حاول انه يوعيني حاول انه يفهمني آه، دين بيحرض على الكره دين بيحرض على الكره دين بيحرض على القتل دين ما في الجنس الآخر أي قيمة فيه ما في غير الجنس ومثل ما أنا بدي أذكر كلام اللي قاله آه، محمد رسول الإسلام آه، اللي هو بيقول عن سنته سنة النكاح طبعا هذا الحديث آه، معروف وكتير مشهور أنا ما برضى الرسول هو كل الكلام اللي هو بيقوله ما في ما في حديث اغلب الاحاديث اغلب الاقاويل اغلب الايات بتحكي عن الجنس وكمان بالجنه في جنس كلام مو معقول انا بحب كل انسان مسلم يفكر يفكر بهاي الامور انا كشفت انه اله الاسلام بيصلي كمان يعني اله الاسلام بيصلي سبوحهم قدوسهم يعني كشفت كثير شغلات بالاسلام أه الإسلام ما له دين الإسلام هو عبارة عن طريقة استخدم فيها محمد كل ال- ال- ال- ال- المواهب اللي عنده لحتى يسيطر فيها على هدول العرب هدول العرب اللي كانوا آه، طبعا آه، ما عندهم لا حضارة وما عندهم لا ثقافة ولا عندهم شيء آه، أغراهم أغراهم بالحوريات وأغراهم بال- بال- بالنساء وآيات آية المتعة أكيد معروفة استمتعوا وهذا الكلام أنا برفض دين آه، نصه آه، مثل ما عنا نحن بيقولوا آه، أكملت نصف دينك عندما عندما لما بنتزوج أنا برفض إنه هذا يكون دين بالنسبة لإلي الإله هو قدوس الإله هو إنسان هو إله بار إله محب إله خلقنا مو مشان ينتقم منا إله خلقنا مو مشان يتلاعب فينا إله خلقنا مو مشان آه، يضحك علينا ويقول إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وبعدين بنشوف إنه هو بينسخ كل الأديان اللي قبل وبينسخ كل الكلام هاد وكل الشرائع اللي نزلت قبل السيد المسيح إله قدوس السيد المسيح, المسيح إله أنا شفت فيه ال ال ال ال ال- ال- ال- ال- ال- الانسان ال- الشخصيه اللي انا فيني فيني اخذ منها المعنى الروحي فيني اخذ منها ال- المحبه فيني احس انه انا انسان بالسيد المسيح السيد المسيح انسان فداني والسيد المسيح إنسان حبني وهو اللي نقاني بتمنى كل إنسان مسلم آه، يفكر بالأمور اللي عم تنقال ويفكر بال
الصوت راح
آه، الصوت راح ولا
آه، بتمنى كل إنسان مسلم يفكر ويبحث عن الحقيقة ويشوف الحقيقة لأنه الإسلام ما له دين ورح يودينا لل آه، للنار والإله الحقيقي بريء من الإسلام ومن شرائع الإسلام ومن رسول الإسلام ومن صحابة رسول الإسلام ومن كل سيرة الإسلام عبر 1425 سنة الرب يسوع معكم امين أبونا زكريا اشكرك بشكرك كتير الرب بالله.
يبارك حياتك ويعطيك الصحة عيش ويعطي قناة الحياة ال ال ال ال ال النجاح امين ويعطي كل إنسان النعمة والفهم لحتى ياخذ هالكلام اللي عم يسمعه عن طريقكم عن طريق قناة الحياة اللي كتير عظيمة اللي كتير عظيمة بهذا العمل عم بتقوم فيه وبتمنى لكم الخير سلام المسيح معكم ومعك ايضا السلام والنعمة الرب يبارك حياتك أخي الحبيب طبعا كلنا توقين أن نستمع إلى تعليق قدس أبونا زكريا على هذا الاختبار تفضل شكرا قدس أبونا آه، شكرا آه، بيورمان آه، انا سعيد النهارده ان انا اسمع صوتك واختبارك والحقيقه لو حطيت عنوان للاختبار بتاعك احطه تحت كلمه وشعار انا ارفض انا ارفض تكررت كثيرا في عباراتك ارفض هذا الطريق ارفض هذا الدين ارفض اله القتل ارفض اله الجنس ارفض اله آه، الجنات ارفض اله الارضيات ارفض اله الاهواء الجسديه أرفض أن يكون الله مضلا ومكارا وإلى آخر آه، كلمات الرفض التي ترفضها أرفض وأنا بشكر الله اللي نور قلبك وفكرك وعقلك ولمس روحك علشان خاطر تتعرف على الإله المحب الحقيقي الإله القدوس على إله الروحيات آه، أنا بحط هذا الاختبار برضه قدام أحبائنا آه، اللي موجودين في الغرفة اللي موجودين في الغرفة واللي هيشوفوا وهيشاهدوا آه، هذا البرنامج أن ربنا يفتح العينين على الحقائق ويديهم فكر سليم ففكر يا عزيزي الفاضل بنفسك وابحث بذاتك زي ما عمل أخونا بيورمان وكل الأشخاص اللي أنت سمعتهم في الحلقات السابقة وربنا يتمجد وياهم ربنا يبارك حياتكم جميعا امين أمين آم، الآن سنستمع إلى طرح اليوم وموضوع اليوم الذي سيقود معنا آه، جناب القمص زكريا بطرس عن الق- القرآن المصاحف تعدد المصاحف وحرق عثمان لها تفضل جناب القمص شكرا جزيلا آه سلام لكم ايها الاحباء من جديد وانا سعيد ان انا اتشارك معكم وكل ما اقدمه هو نتيجه ابحاث في الكتب الاسلاميه بالذات ومع حوارات على مدى اربع سنين من خلال البالتوك مع احبائنا المسلمين والشيوخ الذين حضروا والواقع انني طرحت عليهم هذه الاراء والافكار سواء في قناة الحياة سواء في البلطوك سواء في كل شيء أن يصل لنا والإنترنت وكتب يصل لنا ردود مقنعة ومنطقية لكن للأسف الشديد لا جواب لا رد تعالوا نشارك الأحباء يمكن ما سمعوش أو إذا كانوا سمعوا يزدادوا معرفة وعن تعدد المصاحف طبعا الفكرة العامة عند الأحباء المسلمين أن القرآن هو المصحف الوحيد قرآن واحد متمسكين به هو القرآن دهوت قرآن عثمان ابن عفان فيبقى هو القرآن الوحيد وهو ده القرآن الصح وهو ده القرآن اللي بيقال أنه أنزل على محمد لكن أنا عايز أناقش وإياكم ثلاث حاجات أولا هناك مصاحف أخرى كثيرة هنشوفها دلوقتي ثانيا الاختلافات الكثيرة بين هذه المصاحف المتعددة ثالثا حرق عثمان ابن عفان لكل المصاحف والابقاء على مصحفه هو مصحف عثمان ابن عفان ناخدها واحده واحده وبتسلسل وبالراحه اولا تعدد المصاحف مش قران واحد ده هناك كان في مصاحف كتير زي ده بقى ده هتالف ما عايشين طول عمرنا على قرآن واحد لا بس ما بحثتوش ولا قريتوش شوفوا يا جماعة الموسوعة العربية دي أو الموسوعة الإسلامية دي دائرة المعارف الإسلامية أعود وأقول الإسلامية ولو كره الكارهون دائرة المعارف الإسلامية هذه الدائرة جاء في الجزء 26 وصفحة 8175 بتقول ايه؟ تقول كان النص القرآني الذي اعتمده عثمان ابن عفان رضي الله عنه مجرد نص واحد بين نصوص أخرى وجدت خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة نص واحد بين نصوص أخرى ومش وجدت في الع- عهد محمد لا خلال الأربع قرون الأولى يعني الحكاية كل واحد يألف له مصحف غريب أوي طب بص معايا أيضا في ذات الجزء وفي صفحة 8176 تقول دائرة المعارف الإسلامية بتتكلم كده بتقول تتحدث المصادر عن قراءات مختلفة بل وتتحدث عن اختلاف المصاحف فقد عد ابن النديم عناوين 11 عمل في هذا المجال وهو اختلاف المصاحف ايه ال 11 عمل دول منهم اقولهم لك اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق لمين اللي كتبه ابن عامر اليحصبي كتاب اختلاف مص... اتنين بقى كتاب اختلاف مصاحف اهل المدينة والكوفة واهل البصرة لمين للكسائي ثلاثة كتاب اختلاف اهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف من اللي كتبه لأبي زكريا الفراء أربعة كتاب اختلاف المصاحف اختلاف المصاحف وجامع القراءات للمدائني خمسة خمسة وستة وسبعة كتب تحمل المصاحف لمؤلف واحد وهو ابن أبي داود السجستاني وده من أكابر المحدثين كتبت الأحاديث سموه سنن أبي داود ثلاث كتب عن اختلاف المصاحف ثمانية ابن الأنباري اختلاف المصاحف تسعة ابن أشتى الأصفهاني اختلاف المصاحف عشرة المختصر الذي ألفه ابن خالويه 11 والمحتسب لابن جني 11 مرجع بيتكلموا عن اختلافات المصاحف شيء غريب وعجيب لكن هل اختلافات المصاحف يعني اختلافات نسخ يعني مجرد نسخة ونسخة ونسخة ما الواحد عنده كذا نسخة من المصاحف لا مش نسخ لا دي مصاحف مختلفة تماما الكلام اللي في ده غير اللي في ده غير اللي في ده غير اللي في ده ازاي الكلام ده؟ تثبته منين اه اثبته منين تاني ونرجع الى دائرة المعارف الإسلامية الجزء 26 برضه وصفحة 8177 تقول معظم ما تردده المصادر متعلق بالاختلاف بين ها مصحف ابن مسعود الذي كان شائعا في الكوفة ها ومصحف أبي الذي كان شائعا في الشام ومصحف أبي موسى الأشعري الذي كان شائعا في البصرة يبقى البصرة كان فيها قرآن والشام فيها قرآن تاني والبصرة فيها قرآن ثالث والمدينة فيها قرآن رابع وهكذا وتكمل برضه تقول ايه تقول فعبد الله ابن مسعود توفى سنة 33 هجرية الذي كان رفيقا لرسول الله في حله وترحاله والذي كان من أوائل من فسروا القرآن يقال أنه سمع سبعين صورة مباشرة من النبي وكان من أوائل من دخلوا في الإسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة وكان من كتاب الوحي في زمن محمد وكان إماما في الفقه والحديث شوف وقد رفض عبد الله بن مسعود هذا تنفيذ أوامر عثمان بن عفان بإتلاف مصحفه رفض قال له مش ممكن أما أبي ابن كعب الذي توفى سنة 18 هجرية وبايع رسول الله وشهد بدر والغزوات كلها وأصبح أيضا من كتاب الوحي في عهد محمد وكان يفتي في عهد الرسول ده كل ده بتقوله دائرة المعارف الإسلامية واشترك في جمع القرآن على عهد الرسول وكان مصحف أبي في بعض الأحيان يذكر بدلا من مصحف حفصة بنت عمر ابن الخطاب ادي مصحف عبد الله بن مسعود وادي مصحف ابي بن كعب ثلاثه اما ابو موسى الاشعري وده برضه في دائره المعارف بتقول توفى سنه 42 كان يمنيا من اليمن وكان مصحفه مقبولا في البصره وطلب من اتباعه عند وصول مندوب عثمان بن عفان حاملا منه النسخة المعتمدة من القرآن ألا يحذفوا من مصحفه شيئا ما يشيلوش حاجة من مصحف موسى الأشعري حتى ولو لم يجدوه في مصحف عثمان اللي هو ده أما ما يجده في مصحف عثمان ولم يجده في مصحفه فليضيفوه يعني في حاجات كانت موجودة هنا مش موجودة هنا لذا كان مصحف أبي موسى الأشعري ضخما وأنه يحتوي على الصورتين الزائدتين في مصحف أبي بالإضافة لآيات أخرى غير موجودة في المصاحف الأخرى يعني إذا كان في مصاحف متعددة ومختلفة طيب يجي لي سؤال طب ايه كم مصحف كانوا موجودين وبالبحث ايضا في دائرة المعارف الاسلامية جزء 26 برضه لانه مختص بالقرآن صفحة 8179 يقول كده بالاضافة لهذه المصاحف الثلاثة اللي هي عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبو موسى هناك مصاحف منسوبة إلى اثني عشر صحابيا هم أربعة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وكان مصحف الخليفة الرابع علي بن أبي طالب وثلاثة منها لزوجات النبي حفصة بنت عمر وعيشة بنت أبو بكر وأم سلمة كل دول كانت مصاحف مصحف رقم تسعة من أهل المدينة زين بن ثابت زيد بن ثابت ومصحف عبد الله بن عباس وانس بن مالك ومصحف عبد الله بن الزبير ومصحف سالم مولى ابي حذيفه ده اللي رضع من مرات حذيفه رضاعه الكبير يعني وعبد الله ابن عمرو بن العاص ومصحف عبيد ابن عمير الليثي دي في دائرة معارف الإسلامية كتاب السجستاني في المصاحف أضاف بقى مجموعة أخرى ومصحف عطاء بن أبي رباح مصحف عكرمة مصحف مجاهد مصحف سعيد بن جبير مصحف الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس مصحف محمد بن أبي, أبي موسى الشامي مصحف حطان ابن عبد الله الرقاشي مصحف صالح ابن كيسان مصحف طلحة ابن مصرف الأيامي مصحف سليمان ابن مهران الأعمش وكمان مصحف أبو زيد ومصحف معاذ بن جبل ده كله بالإضافة إلى إيه؟ إلى المصحف اللي اتجمع في عهد محمد على الرقوق والجلد والعظم ومصحف عثمان بزيادة ومصحف الحجاج ابن يوسف الثقفي اللي غير في مصحف عثمان 11 كلمة مذكورة يبقى إذا مجموع المصاحف دي كلها 31 مصحف 31 مصحف شيء غريب جدا عثمان بن عفان لقى الدنيا هتخش في عركه حروب كل قبيله وكل مدينه بتعتز بالقران بتاعها قال لا ده كده بقى هيحصل ايه فتنه وهيضيع الاسلام فعمل ايه طلع بفكره جا- غريبه جه جمع ال- الكل وجمع كل المصاحف وجه مختار مصحف منهم وجه حرق الباقي حرق بس ده عمل كبير دفع عليه حياته في ال- الموسوعة العربية الميسرة ومراجع أخرى يقول لك إنهم قتلوه لأنه حرق كتاب الله أنا مش عارف قتلوا الخليفة عثمان بن عفان لأنه حرق كتاب الله طب ليه ترجعوا النهاردة تقولوا إن كتاب عثمان بن عفان هو كتاب الله لما الراجل فقد حياته واللي قتله محمد ابن أبو بكر الصديق قتله لأنه حرق كتاب الله يبقى نرجع النهارده ننسى الحادثه دي ونقول ان القران ده هو القران السليم طب ليه يعمل قران جديد طب فين القران بتاع النبي محمد اللي جمعوه على الرقوق وعلى الجلد وعلى البتاع فين هو ملوش ذكر وفين القران اللي جمعه ابو بكر الصديق بعد موت محمد فين هو ما اكتفوش بيه ليه ابو بكر وعمر بن الخطاب اشمعنى بقى النهارده بيقولوا ان القران بتاع عثمان بن عفان هو القران الصحيح مين يقدر يثبت ذلك ليه ما يكونش القرانات التانية اللي اتحرقت هي القران بتاع محمد اشمعنى قران عثمان بن عفان دي المشكله ودية القضيه في موضوع المصاحف وتعددها ايها الاحباء المشاهدين والمستمعين حقيقة المصحف الحقيقي أين هو؟ مش اتجمع المصحف في أيام محمد؟ طب فين آثاره؟ مفيش خبر عنه ليه؟ مش اتجمع المصحف في عهد أبو بكر الصديق تاني؟ طب ما اكتفوش ليه بالتجميع الأولاني؟ عملوا تجميع تاني ليه؟ طب وجمعوه، طب فين هو؟ محدش عارف راح فين. وبعدين لما جه عثمان بن عفان حرق كل المصاحف وخلى مصحف واحد قالوا له اه هو ده بعد ما قتلوه عشان حرق المصاحف يقول اه لا هو ده الم- المصحف ما هو اصل ما قالوش كده ما يبقاش فيه قران فهم لا لازم يقبلوا الامر الواقع والامر الواقع القران ثبت انه مليء بالاخطاء التاريخيه والعلميه والجغرافيه وايضا الاخطاء اللغويه يبقى الموضوع بمنتهى الصراحه كده على كل مسلم ان يبحث عن مستقبله الابدي ما هي لو كانت المواضيع مناقشات وحوارات عن اي مواضيع ما فيش مشكله لكن امتى ده بيترتب عليه مستقبلك الابدي هل انت بتعبد الله بالحقيقه هل انت بتتبع كتاب الله حقيقه ولا الموضوع فلت الزمام بتاعه وانت في موضوع تاني وبره العلام حياتك الابديه يا عزيزي الفاضل انت الوحيد المسؤول عنها فدور عن حياتك الابديه واعرف طريق ربنا قول له يا رب انا عايز اعبدك انت عايز اعرفك يا رب ارشدني الى طريق العباده ارشدني الى ما هو الحق لان حياتك غاليه والمسيح عارف قيمه حياتك وخايف عليك لا تتوضر وراء ترهات وطرق مختلفه لا ترى فيها الطريق الصالح عد إلى السبل القديمة واسأل عن الطريق الصالح سير فيه تجد راحة لنفسك أمين أشكركم لحسن الإصغاء وشكرا جزيلا لهذا البرنامج أهلا بكم شكرا يا وتسابونا ربي يبارك حياتك وطبعا احنا طواقين لسماع الاسئله ورد قدسك عليها ادمن ربي يبارك حياتك اتفضلي المايك وابتدي باول سؤال
المايك يا أدمن آه، شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا على الموضوع بتاع الحلقه النهارده آه، آه، رغم ان كتير من اخواتنا المسلمين الحقيقه بيحاولوا ينكروا او يتهربوا من قصه قصة تعدد المصاحف و... لكن حقيقة واقعة لازم يعترفوا بيها آه، طب أستاذي صوت الحق أعتقد أن عنده سؤال اتفضل معاك المايك
آه، شكرا أستاذتنا العزيزة وشكرا أستاذ أحمد ومحاضرة جميلة من الأستاذ سابونا على موضوع تعدد المصاحف حرق عثمان بس آه، سؤال يا- يعني جه هنا آه، حضرتك استشهدت كتير في آه، محاضرة النهاردة بدائرة المعارف الإسلامية وممكن أي واحد من أخواتنا الأحباء المسلمين يقول أنتم بتستشهد- بتستشهدوا بمؤلفات من تأليف مستشرقين حاقدين على الإسلام لا نعتد بكلامهم فما رأي قدسك في هذا الموضوع معك مع حضرتك
أيوة يا عزيزي الفاضل أنا عارف الموضوع ده إنه راح يثار بالتأكيد وعشان كده جايب إيه الكلام بتاعه الكلام اللي قلته حضرتك ده وبيردده الأحباء المسلمين هو كلام قاله آه، جمال بدوي في جريدة الوفد بتاريخ الخميس 27 يناير سنة 2005 بيقول إيه تحت عنوان الكاهن المزور ده مين ده انا انا مزور الله يسامحك الله يسامحك ويباركك ويعرفك طريقه انا ما بهتمش بالاهانات بيقول ايه كانت صدمتي عنيفة عندما شاهدت على شاشة التلفزيون كاهنا مسيحيا جعل رسالته الإعلامية الطعن على الإسلام ونبي الإسلام وكتاب الإسلام فيبدو على شاشة قناة فضائية اسمها الحياة وقد وضع أمامه كتبا وأوراقا يزعم أنها مؤلفات إسلامية لكي يبعد عن نفسه شبهة الانتحال والكذب الله يسامحك وعندما رجعت إلى المراجع وجدت كم هو كذاب وأفاق ومزور الله يباركك لأنه يخفي عن الناس أن هذه المقولات من نسج المستشرق المستشرقين أعماهم الحقد والجهل عن رؤية الحقيقة أو من تأليف كتاب المسلمين ويتعمد الكاهن تلوينها لتبدو امام الناس على انها اعتراف بنقائص الاسلام باعتراف بعض اهل الاسلام. بعدين يكمل يقول يقلب الكاهن الحقود في الكتب التي امامه ثم يستدير الى المشاهدين في حركه تمثيليه صارخا بانه لا ياتي بشيء من عنده وإنما يستمد معلوماته من دائرة المعارف الإسلامية ثم يكرر كلمة الإسلامية عشرين مرة وعشان خاطرك هخليهم 23 الإسلامية الإسلامية الإسلامية بقوا 23 ثلاثة دول عشان خاطرك أنت بس يا يا أستاذ جمال بدوي أنا مش عارف أشتغل إيه يا بدوي المهم زيادة في الإيهام والخداع والذي يعلمه أي قارئ لدائرة المعارف أنها بضاعة أوروبية طبخها المستشرقون يا حلاوة وعند ترجمتها إلى اللغة العربية قام